وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير خلق الله وخاتم رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه أما بعد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين آمين أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتذكر دائما قول نبينا الأنور عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم فنحن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدنيا وخير الآخرة ومن كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته وفي دينه الحنيف وفي شرعه الذي أقامه ورفع رايته من كان معه في ذلك كله فإنه لا يخيب ولا يشقى أبدا بل السعادة هي التي يعيش فيها أيامه ولياليه بل الهناءة والرضا هي حال كل من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من نجباء تلامذة مدرسة نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحبة ماذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام أيام نختم بها شهر شعبان ونستقبل بها عما قليل شهر رمضان ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان وقد رضي عنا ورضينا عنه وقد أصلح أحوالنا ووصلنا به سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا شهر شعبان بعمل صالح يرفع إليه ويصعد إليه ويكون لنا شرفا حين يعرض على الله عز وجل اللهم اختم لنا شهر شعبان بعمل صالح يصعد إليك يشرفنا بين يديك اختم لنا اللهم شهر شعبان بتوبة صادقة نصوح وعمل مقبول وبلغنا رمضان في خير وعافية وأمن وأمان وسلم وإسلام آمين ماذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام لنستقبل رمضان وهل هناك ما نستقبل به رمضان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني نعم إن نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا وبينه لنا وما ترك سبيل خير يقرب إلى الجنة وإلى مرضاة الله إلا ودلنا عليه بآبائنا وأمهاتنا فديناك يا سيدي يا رسول الله حريص علينا رحيم بنا عليه الصلاة والسلام ومن حرصه علينا أنه علمنا كل شيء يقربنا إلى الله عز وجل ويدخلنا الجنة فهل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نستقبل به رمضان ونستعد به لدخول رمضان ونتهيأ به لليالي وأيام رمضان نعم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الوفير الكثير الذي لا ينقطع مدده أبدا ولا ينضب معينه فصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيا بنا نتعلم منه كيف وبما نستقبل شهر رمضان وقد اخترت عنوانا لهذا اللقاء لن أخسر رمضان إن شاء الله تعالى بعزيمة بقوة بجد بنشاط بهمة عالية كرر معي قل لن أخسر رمضان إن شاء الله تعالى لن أخسر رمضان إن شاء الله تعالى كرر أسمع نفسك أسمع من حولك قل لهم إن عندي خطة إن عندي هدفا واضحا إن عندي طريقة لأصل بها إلى اكتساب أيام رمضان ولياليه بل إلى اكتساب دقائقه وثوانيه بل إلى المحافظة على خطرات ولحظات العيون في نهار رمضان وفي ليله أيها الأخ الحبيب لن أخسر أنا وأنت وإخواننا المسلمين لن نخسر إن شاء الله تعالى شهر رمضان في هذا العام وكيف نخسره؟ وكيف نخسره ومن شأن المؤمن أنه يستبق إلى الخيرات قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وللخير مواسم وللرحمة أزمنة وللطاعة أيام وليال موسم رمضان هو موسم الطاعة والبر والخير والحق والرشد والهداية والرحمة والبركة كل ما يخطر على بالك في هذا الشهر 720 ساعة احسب معايا والحساب هينبهك عد معايا والعد هيوقظك ويرفع من همتك رمضان كام ساعة؟ 720 ساعة ما هو انت اضرب 30 يوم في 24 ساعة يديك 720 ساعة وانا بداية هعمل معاك حسبة كده قبل ما اقول لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ازاي نستقبل رمضان خد الحسبة دي عشان تصحصح معايا وتعرف ان المسألة محتاجة منك لوقفة جادة وانتباهة محتاجة منك إلى محاسبة صارمة لنفسك رمضان قلنا كام ساعة؟ 720 ساعة تعالى كده أنا حسبت حسبة بسيطة تقريبية لقيت إن إحنا لما ننام ست ساعات في اليوم في 30 بقى يوم ست ساعات يوميا في 30 عدد شهر رمضان يديني 180 ساعة نوم في رمضان ده اللي بينام ست ساعات بس انت بقى احسب شوف انت بتنام قد ايه يبقى اخصم 180 ساعة نوم من 720 ساعة هي زمن رمضان كله ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أياما معدودات يعني ايه أياما معدودات هو ربنا أخبرنا في القرآن الكريم سبحانه وتعالى عن ذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون انتبه أياما معدودات يعني بتنتهي بسرعة يعني يا مسلم يا واعي يا منتبه يا متيقظ يا حريص على الخير يا من لا تفرط في أيامك في أيام عمرك رأس مالك احسب ساعات رمضان ووظفها كويس واستغلها كويس يعني الساعة في رمضان بساعات من غير رمضان الدقيقة في رمضان تساوي ساعة من غير رمضان للخير اللي فيها فكلمة أو جملة أياما معدودات يعني خدوا بالكم هتنتهي بسرعة محدش يفرط في أي جزء منها ولا حد يضيع عليك أيام رمضان ولياليه في الغفلات وما شابه ذلك فاحنا عندنا 720 ساعة لو هتنام 6 ساعات في اليوم يبقى عندك 180 ساعة يتبقى لك 540 ساعة طب انت بتروح شغلك هنفترض الشغل 8 ساعات وانت عندك أربع جمع ما بتروحهمش يبقى 26 يوم 8 في 26 يديني 208 ساعة بتشتغلهم اخصمهم من ال 720 هيتفضل لك 332 الصلاة لما تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب كل فرض من دول هياخد نص ساعة يبقى عندنا قد ايه ساعتين طيب لما تصلي العشاء والتراويح في ساعتين يبقى مجموع صلوات اليوم والليلة في كام ساعة في أربعة 4 في 30 ب 120 ساعة لاحظ معايا 120 ساعة صلوات فرائض وتراويح و180 ساعة نوم انتبه رمضان ما هوش للنوم ده المفترض تقل فيه من النوم يتبقى لنا 212 ساعة من مجموع 720 ساعة هنقول انك عايز تاكل وتدخل دورة المية وشوية أعمال أخرى هنفترض انك هتتسحر وتفطر في ربع ساعة وربع ساعة أدي نص خليهم ساعة وعندك ساعة تانية أعمال أخرى يبقى 2 ساعة هيديك مجموع قد إيه؟ هيديك مجموع 60 ساعة يبقى يتبقى لنا 142 ساعة شيل 42 ساعة ضيعتهم في مكالمات ومش عارف ايه وشوية سهو وشوية يتبقى لك 100 ساعة من 720 ساعة في رمضان يبقى انت خسرت كام ساعة هيبقى مشكلة يعني لما يكون عندك 120 ساعة صلاة حط معاهم ال 100 ساعة المتبقيين وقت قدام منك اهو لازم تملاه وتستغل ال 100 ساعة كويس هيبقى عندك 220 ساعة 220 ساعة من مجموع 720 ساعة ده اللي هتملى بيه صحيفتك صلاة وإيه اللي أنت هتملاه في المئة ساعة الله أعلم ده اللي هنقول عليه طيب إيه تاني لو اعتبرنا العمل عبادة ولازم يكون عبادة بنية نيتك انك تاكل الحلال نيتك انك تسعى في قضاء حوائج الناس اللي انت رايح تشتغل في المكتب علشان يجوا يخلصوا مصالحهم عندك نيتك انك تيسر على المسلمين وما يكونش العمل حرام ولا فيه شبهة ولا بيشتمل على غش ولا ربا ولا اختلاس ولا, ما ولا أي شيء من الأمور المنهي عنها وألا يتعارض عملك مع الفرائض كالصلاة مثلا لما يكون كده ممكن يكون عبادة هتكسب 208 ساعة اشتغلتهم ضيفهم على ال 220 ساعة يبقى طلعت لفوق شوية لكن في ناس كتير ما بتحسبش كده يبقى باقي لك قد إيه بعد ما اتكلمنا عن النوم والعمل والصلاة والأكل والشرب وأعمال أخرى باقي لك 100 ساعة 100 ساعة دول لازم يكونوا من حظ القرآن لازم يكونوا من نصيب القرآن لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جبريل عليه السلام ينزل عليه فيدارسه القرآن الكريم في رمضان مرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سيدنا جبريل يستمع مرة سيدنا جبريل يقرأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلا في العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقد عارضه جبريل القرآن مرتين يعني دارسه مرتين حتى يختم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحيا رمضان الذي لن يدركه لأنه سيموت قبله في شهر ربيع يبقى القرآن وكان سلفنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم الواحد منهم لما يدخل رمضان يعتزل الناس ويقول القرآن القرآن القرآن سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي المحدث الفقيه رحمة الله عليه كان إذا دخل رمضان اعتزل مجالس العلم واعتزل الناس وأمسك المصحف ليقرأ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أحد الآئمة المتفق على جلالتهم وإمامتهم كان إذا دخل شهر رمضان يعتزل الناس ويقول إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام إطعام الطعام يعني القيام على رعاية المساكين حتى يضمنوا سحورهم وفطورهم وقراءة القرآن الانشغال به وصح عن كثير من أسلافنا الصالحين رضي الله عنهم أنهم ختموا القرآن الكريم ستين ختمة يعني كانوا بعدد الأيام والليالي ما بيناموش أكتر من أربع ساعات يعني صلواتهم يقروا فيها قرآن وهم رايحين وهم جايين لما يصحوا من النوم لما يجوا يناموا يعني أوقاتهم مخصصة لرمضان لأجل القرآن الكريم فأنا بقول لك أول 100 ساعة المتبقية من ال 720 ساعة بعد ما عملنا اللي احنا عملناه تستطيع أنك تختم فيها ست ختمات ونص لأن الختمة الجزء بيقرأ في نصف ساعة للقارئ العادي في تلت ساعة للقارئ المتميز فاحنا عندنا 30 جزء في نص ساعة يديك 15 ساعة يبقى كل ختمة محتاجة 15 ساعة وانت عندك 100 ساعة قلنا بعد ما حسبنا الصلاة والنوم والكلام ده قلت لك هيتبقى لك 100 ساعة يبقى تعمل فيها ست ختمات ونص لو عملناها بالنسبة المئوية هنلاقي ان القرآن هياخد من شهر رمضان 14% ده على الحسبة اللي حسبتها هياخد الصلاة منك 16% النوم 25% من رمضان الأكل وخلافه 8% من شهر رمضان العمل 29% وقت ضايع 6% يعني المسألة محتاجة منك انتباهها ومش هدوخك معايا أكتر من كده اقعد بقى انت احسب ده أنا حسبت ده يعني اللي, لا اللي بيلم نفسه يعني اللي بيحاول يظبط حاله اللي ممكن أقول عليه وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم الحسبة اللي أنا حسبتها دي اللي خلط ما هو في 42 ساعة ضاعوا كده الله أما بقى اللي بيهتم هتلاقي نسبة القرآن عنده مش 14% 80% 90% تيجي تلاقي بيقول لك أنا ختمت القرآن الكريم 30 ختمة في رمضان يعني محتاج 10 ساعات عشان يختم عمل خمس ساعات بالليل وخمس ساعات بالنهار مصحفه في جيبه راكب الأتوبيس راكب العربية رايح مش عارف إيه عمال قراءة يبقى أنا عايزك تهتم بشهر رمضان واحسب وقتك فيه قول هنام قد كده للصلاة قد كده للعمل قد كده للأكل قد كده لقراءة القرآن قد كده لمجالسة العلماء قد كده وإلا لو ما حسبتهاش من البداية رمضان هيضيع عليك مش أنا قلت لك من الأول إحنا هنتفق مع بعض إن إحنا نردد ونسمع نفسنا بصوت عالي لن أخسر رمضان هذا العام يبقى لازم أحسب له من دلوقتي صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يدخل شهر رمضان يبشر المسلمين بيه فأنا أزف إليكم البشارة اقتداء بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أبشروا يا قومنا أبشروا أيها المسلمون فإن رمضان على الأبواب وأعدوا له ما استطعتم وأعدوا لرمضان العدة وتأهبوا لرمضان بما سنطرحه الآن من برنامج يهيئك نفسيا ووجدانيا وإيمانيا لدخول رمضان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل رمضان يقول لأصحابه أتاكم شهر رمضان عامل زي ما أنت يكون واحد كبير كده جاي لك فلان جه فلان جه فلان جاي فلان جاي مثلا واحد كبير جاي مثلا فلان جاي في السكة جاي لنا فلان فرحان أنت بمجيئه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر الصحابة يقول إيه أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل يعني تسلسل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرمها أو من حرم خيرها فقد حرم أي الخير كله يبقى لازم تهتم برمضان أتاكم شهر رمضان شهر مبارك وعينك فيه على ليلة القدر فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك من أول يوم وليلة اشتغل عشان توصل لليلة القدر وربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا وربنا لا يضيع أجر المحسنين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لو من أول ليلة اشتغلت في رمضان كويس عسى الله أن يوفقك لتفوز بليلة القدر أسأل الله ألا يحرمني والسامعين وإخواننا المسلمين من فضلي وخيري وبركة ليلة القدر وأن يكتبنا من أهلها في, من أهلها في هذا العام وأن يمن علينا فيها بتوبة صادقة نصوح وأن يدخلنا في زمرة الصالحين المقبولين من أول ليلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيدعوك من أول ليلة أنت عارف أول ليلة تبدأ عندنا إمتى؟ حسب التقويم المعروفة يعني الآن إن رمضان هيبقى السبت يعني معنى كده مغرب يوم الجمعة القادمة أول ما يقول الله أكبر يبدأ شهر رمضان الليلة الأولى أنا عايزك من أول ليلة المغرب ما يأذنش عليك أنت إلا وأنت في المسجد ليه؟ في بيت ربنا إن بيوت الله في الأرض المساجد وزواره فيها عمارها وحق على المزور أن يكرم زائره فأنت رايح من مغرب أول ليلة في رمضان اللي هي هيبقى مغرب الجمعة اللي جاي تقريبا أو حسب التقاوم المعروفة يعني تقوم أنت في المسجد من المغرب دخلت عليك الليلة وانت في بيت ربنا سبحانه وتعالى في ضيافته محل النور يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وتقول اللهم إني زائرك في بيتك ولكل زائر كرامة ولكل ضيف هدية وتحفة اللهم فلتكن كرامتي ولتكن هديتي ولتكن تحفتي في هذه الليلة أن توفقني لقيام رمضان وصيامه وأن تتقبل مني فيه الطاعات وأن تجعله رمضان خير علي وعلى إخواني المسلمين والله لا يرد سائلا واسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعلمنا أن احنا نستفيد من أول ليلة ليه؟ لأن الجواب بيبان من عنوانه وأول ليلة هي العنوان فإذا كنت من أول ليلة صاحي ومنتبه وحريص ما تضيعش أول دقيقة مع أذان أول مغرب هيبقى في ليالي رمضان يبقى أنت إن شاء الله ربنا هيوفقك في الباقي ويرزقك على قدر نيتك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه بيعلمنا بقى إذا كان أول ليلة من رمضان ها صفدت الشياطين صفدت يعني في الأصفاد الأصفاد يعني السلاسل اتكتفوا يعني اتسلسلوا صفدت الشياطين ومردت الجن المرض يعني العتاه البغاه منهم صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد في كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة يا باغي الخير أقبل يا من تريد اكتساب الكثير من الحسنات يا من تريد رضوان الله ومغفرته وبركته أقبل أقبل من أول ليلة إذا كان أول ليلة بلفظ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة أنت المنادي هينادي يا باغي الخير أقبل تقول له أنا هنا أنا في المسجد مستني الرحمة مستني البركة أنا من أول دقيقة هحرص على رمضان لن أخسر رمضان ويا باغي الشر أقصر باغي الشر من يريد الشر يعني مش زمنه مش وقته عيب قوي إنك تعصي الله في رمضان يعني لو كنت بتدخن قول لا مش وقته هو التدخين حرام جملة وتفصيلا من أوله لآخره وربنا يتوب علينا ويهدينا ويعافينا ويعافي إخواننا المهم إن أنت من أول ليلة قول لن أخسر رمضان ما يستحقش رمضان منك إنك تسمم هواه اللي الملائكة بتطوف فيه والرحمة بتنزل فيه بدخان السجاير أو الشيشة قول يا بغي الشر أقصر لم السجاير دي بعتها دلوقتي قول رمضان ده أنا عندي قوة أنا عندي عزيمة أنا عندي همة أنا رايد وجه الله أنا أريد أن أكون عبدا صالحا وديني ببدأ يا رب أنا هبدأ في رمضان وثبتني بعد رمضان ربنا يتوب عليك حين تقصر عن الشر وبرضه القنوات إياها اللي بتنزل بقى أفلام وتمثيليات ومسرحيات ولقاءات بقى تغري الناس مش زمنه يا بغي الشر أقصر يعني بالله عليك أما يبقى عندهم 11 شهر يعملوا أفلام وتمثيليات ولقاءات فيها إغراء ومش عارف وفوازير وإيه كده 11 شهر لو قاعدين يعملوا فيها كده المفترض يجي رمضان يقوموا كده الجماعة بتوع الأفلام والتمثيليات والمسرحيات اللي فيها اللي احنا عارفينه بقى ما يستحقش الوصف مننا كانوا يجوا مع مدخل رمضان وهلال رمضان يقولوا إيه أيها الإخوة المشاهدون إن قنواتنا ستحترم شهر رمضان وتعرف له حرمته ولن تبارز الله فيه بالمعصية لأجل ذلك سوف نمتنع عن تقديم الأفلام والتمثيليات والمسرحيات وهي ما تشتمل على كشف العورات عورات النساء وعلى ما فيها من المآسي وسوف نمتنع عن البرامج الحوارية والبرامج التي فيها إثارة أو فيها فوازير أو ما شابه ذلك لأن رمضان للقرآن وللعبادة فسوف نساعدكم على ذلك فلن تسمعوا في قنواتنا إلا القرآن ولن تشاهدوا فيها إلا دروس العلم وبعد رمضان نلقاكم مرة أخرى لا ده هم بيعملوا إيه بيجوا في رمضان تمثيلية وراها فيلم وتمثيلية وراها فيلم ومسرحية وراها لقاء يعني بيحشدوا كل شهواتهم وكل ما يضيع الساعات على الصائمين بالليل وبالنهار في رمضان المفترض يعني لو هيشتغلوا في الفساد بعيد عن رمضان بعيد عن رمضان إنما تيجي في رمضان تضل في عباد الله وتوظف الأوقات كلها للغو واللهو والفسوق والفجور والعصيان فأنا بقول لك من دلوقتي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيديك الحل إذا كان أول ليلة من رمضان يعني حدد قنواتك بالريموت عندك الريموت حدد قنواتك هم ما عملوش كده في القنوات وبثوا على الناس قنوات إياها يعني بثوا على الناس العلم المفيد والقرآن إنما شغلوا لهم بقى بالحاجات اللي تضيع عليهم صيامهم وقيامهم وتفتنهم عن العبادة وعن قراءة القرآن أنت اعمل إيه؟ شفر نزل القنوات المحترمة القنوات النظيفة القنوات الإسلامية الهادفة هي دي بس وتشاهدها الح... نهار ما تحب تشاهد قول رمضان ده أنا مش هخسره مش مستعد واحد يعمل شوية تمثيليات أو أفلام أو كام حوار يضيع علي عمري ويضيع علي رمضاني سيدنا النبي قال لك إذا كان أول ليلة من رمضان اطلع فيها راجل وخد قرار والقرار لازم يكون معاه خطة واسمع نداء المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وعايز تبقى من عتقاء من أول ليلة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة شوف بقى كده سلفنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم شوف يا جماعة شوف الناس المتعلقين بربنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا قربا منه وأن يصلنا به كانوا بيستقبلوا رمضان قبل كام يوم قبل كام يوم احنا يعني اول ما يدخل يعني رجب نقول اه رمضان قرب يا جماعة ندخل في شعبان رمضان قرب نيجي في الاواخر خلاص رمضان على الابواب لكن سلفنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم كانوا بيحتفلوا برمضان قبل منه ب 180 يوم 180 يوم يعني ست شهور يقولوا ايه بعد ما يخلصوا رمضان اللي فات يقولوا اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان يفضلوا يدعوا ست شهور اللهم تقبل منا رمضان بعد كده ست شهور قبل رمضان اللي جاي يقعدوا يدعوا ست شهور اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان مش كده وبس ده كانوا بينظفوا نفسهم أول بأول عايزين يدخلوا رمضان بسلامة الصدور بطهارة القلوب فشوف يحيى بن أبي كثير علامة أهل الشام رحمة الله عليه بيقول إيه يحيى بن أبي كثير بيقول لك كان إذا دخل رمضان قال يحيى بن أبي كثير اللهم سلم لي رمضان وسلم رمضان مني وتسلمه مني متقبلا يعني يا رب أدخل رمضان بالسلامة ورمضان يسلم من إساءاتي ورمضان يسلم من ذنوبي ورمضان يسلم من غفلاتي أكون فيه واعي طائع متيقظ منتبه حريص على ما يرضي الله عز وجل وتسلمه مني متقبلا يعني يكون العمل فيه خالصا لوجهك الكريم فماذا أعددت لرمضان أخي الكريم وكيف تستغل هذا الزمان لن أخسر رمضان شعارك السنة دي كده ولن تساعد غيرك على أن يخسر رمضان ولن تكون سببا في خسارة غيرك لرمضان ولن تميل إلى الذين يريدون أن يجعلوك خاسرا لرمضان وفي رمضان بل تحرص على أن تكون من الفائزين قال الحسن البصري رحمة الله عليه شوف الكلام الدرر كده قال الحسن البصري إن رمضان شهر جعله الله مضمارا لطاعته مضمار يعني إيه؟ ميدان سبق يعني ميدان سبق إن رمضان شهر جعله الله مضمارا لطاعته يستبق فيه عباده إلى مرضاته فتقدم قوم فسبقوا ففازوا وتخلف قوم فخابوا وخسروا فالعجب من الضاحك اللاعب في يوم يفرح فيه الفائزون ويخسر فيه المبطلون ناوي تكون في السبق ده مع فريق في الجنة ولا مع فريق في السعير ناوي تكون في سبق رمضان مع الذين سعدوا أم مع الذين شقوا أسأل الله أن يكون حالنا وحال إخواننا المسلمين في رمضان حال أهل السعادة حال أهل الجنة حال أهل الرضوان ابدأ رمضان بوداع رمضان بالوداع احنا لسه دخلنا رمضان اه ابدأ رمضان بالوداع ده اللي هيصحصحك دي بقى الطريقة النبوية بيعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن تصح لنا عبادة وأن تستقيم وأن تكون عبادة قوية على ما يرضي الله عز وجل إن احنا ندخل فيها بالوداع اللي هو إيه ورد في مجموع الأحاديث التي تحسن بمجموع شواهدها عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عظني وأوجز عظني وأوجز الرجل عايز موعظة وعايزها إيه قصيرة يقدر يفهمها ويعمل بيها على قده ما تشقش عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع يعني احنا بنسمعها كتير يعني يصلي صلاة مودع في حديث آخر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته فحري أن يحسن صلاته وصل صلاة رجل لا يظن أنه, لا أنه يصلي غيرها معنى كده أنك داخل بتقول دي آخر صلاة في حياتي لو هي آخر صلاة في حياتك هتعمل فيها إيه هتقول الله أكبر وتقول مش طالع من الصلاة مش هسلم إلا في الجنة ما انت بقى لو اتأكدت ان هي آخر صلاة في حياتك أنا عايزك كل صلاة تدخل فيها تقول هي آخر صلاة مفيش بعدها هتصلي الفجر قول مش هيجي عليا الظهر هتعمل ايه في الفجر هتحسنه وتكمله طب جه عليك الظهر تقول الحمد لله الذي أحياني لأن أكون من أهل صلاة الظهر صليت الظهر ادخل بتقول مش هيجي عليا العصر هتحسن الظهر طيب ربنا كرمك ودخلت للعصر الحمد لله الذي أحياني إلى صلاة العصر تدخل في صلاة العصر تقول مش هيجي عليا المغرب تقوم بقى كل ما تحدث نفسك انك هتموت ومش هتيجي عليك الصلاة اللي بعدها هتحسن صلاتك زي سيدنا النبي ما قال فحري أن يحسن صلاته فانت بقى إذا دخلت رمضان ما تقولش بقى قدامنا رمضان واثنين وثلاثة وعشرة والعمر طويل ولسه فين يا عم الشيخ لا قول ده آخر رمضان قول لعله آخر رمضان فكيف تحب أن يكون آخر رمضان في حياتك وديك مثل واحد تقول ده انا عندي 30 سنه اخر رمضان ازاي ده لسه 20 سنه ولا حاجه هنقول 50 سنه عندي 20 رمضان كمان لسه ولا حاجه اقول له لا بس استنى صبرك بالله اكيد انت السنه دي والدك او والدتك اخوك او اختك جارك او جارتك ابن عمك او ابن عمتك ابن خالك او ابن خالتك صديقك اكيد في حد من اللي تعرفهم مات ما منا من واحد إلا وقد شيع أقرباء وأصدقاء وجيران ومحبين وزملاء في هذا العام طب اسأل كده كانوا بيقولوا لك إيه يقول لك لما رمضان يجي هنعمل كذا أهو ما جاش عليهم رمضان احمد الله انه جه على- جه عليك رمضان واحتمال انت ما تكونش من اهل رمضان اللي جاي فانت ناوي على ايه في رمضان ده بالذات فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اول حاجه بيعلمها لنا نستقبل بها رمضان ان احنا نستقبل رمضان مودعين ان احنا نقول لعله اخر رمضان في حياتنا يبقى نعمل ايه يبقى نتقي الله في رمضان ونوظف أوقاتنا بخطة واكتب امسك ورقة وقلم قول بعد الفجر لحد الساعة 7 قراءة قرآن من الساعة 7 استعداد للنزول للشغل مثلا من الساعة 9 للساعة 3 الشغل هرجع الساعة 4 على ما يتحضر الإفطار ومش عارف ايه والكلام ده من الساعة 4 لحد المغرب أقرأ قرآن أو أحضر درس علمي في المسجد طب الست ممكن تقول لي أنت مالك قاعد تخاطب الرجالة يا عم الشيخ يا عم الشيخ ما تنساش النساء أقول لها أختي الفاضلة اختي الفاضله وانت بتحضري الافطار عملك ده عباده بس يا ريت تلموا الدور شويه ما تقعدوش بقى تقضوا ساعاتكم كلها اولا تعب تقعدوا مثلا من صلاه الظهر لحد المغرب تقعدوا تحضروا الاكل ومن بعد صلاه المغرب لحد الساعه 12 تغسلوا الصحون يبقى ضيعت رمضان في الطبخ وغسل الصحون لا نعمل وجبات نتفق عليها وفي اول يوم وتاني يوم وتالت يوم ليه المانع نكتب ايه المانع ان احنا نكتب ونوظف وجباتنا والزوج مع الزوجه بحيث الزوجة تقوم بالوجبة مثلا اللي هتعدها في ساعة أقصاها ساعتين ويتشاركوا معاها في الغسل عشان يوفروا لها رمضان اه والله المطلوب كده بيت المسلمين كده أزواج المسلمين كده وتعاونوا على البر والتقوى وكل واحد منهم يعين صاحبه على إيمانه من علامات السعادة زوجة مؤمنة تعينك على إيمانك وزوج مؤمن يعينك على إيمانك يبقى احنا نبدأ نقول إيه نقول رمضان الفطار فيه إزاي كده السحور قد كده يبقى نوظف الحاجات الخفيفة اللي نقدر إن احنا ما نملاش فيها بطننا وما تاخدش وقت مننا دي حاجة مهمة أوي ناخد بالنا منها وانت أختي الفاضلة قاعدة تحضري الأكل شغلي شريط الشيخ المنشاوي الشيخ الحصري الشيخ عبد الباسط أي شيخ بتحبيه أي شيخ تستمعين له زي قناة المجد قناة مش عارف الفجر أي قناة من القنوات اللي هي بتبث قرآن باستمرار إذاعة القرآن علبة أشرطة اسطوانة وانت بتسمعي هتكسبي طيب مفيش وقت سماع في دوشة سبحي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب لا ده الشغل تقيل عليك شوية انوي بالشغل ده إنك أنت بتهيئي الجو لأسرتك إن رمضان يكون خير عليهم وإن يكون الأكل ده شفاء ليهم يكون كل لقمة بتعديها في ميزان حسناتك فأنا بقول لك امسك الورقة والقلم واكتب وقول لعله آخر رمضان أنت عارف قصة أنس بن النضر أنس بن النضر الصحابي الجليل عم أنس بن مالك إيه اللي حصل منه؟ ما حضرش غزوة بدر كان مسافر فلما رجع لقي الغزوة وثواب الغزوة ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فبقى زعلان قوي إن فاتته غزوة بدر فراح قايل كلمة وطلع قدها خد قرار وطلع راجل فيه قال إيه سيدنا أنس بن النضر قال لئن عشت إلى قابل أو لئن عشت إلى غزوة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع لئن أحياني الله لشهود غزوة أخرى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليرين ما أصنع الله يعني أنت ناوي تعمل حاجة لو شهدت غزوة تانية آه ربنا سبحانه وتعالى كتب له عمر حضر غزوة أحد أنس بن النضر ما هو كان قايل بقى بعد غزوة بدر اللي ما حضرهاش وزعلان إن هي فاتته عشان الثواب الكبير اللي فيها قال لئن أحياني الله إلى غزوة أخرى ليرين ما أصنع جت غزوة أحد دخل جاهد شمال يمين يضرب في الأعداء إلى أن استشهد بالكم كان في جسمه كام ضربة فيه 80 80 طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم يعني طعنوه بالرماح اللي هي الطويلة دي وضربوه بالسيوف ورموه بالسهام تخيل جسمه فيه 80 طعنة رمح ضربة سيف رمية سهم حد هيعرفه ده ممزق أشلاء وعلى قلبه زي العسل ده شهيد ده كل ده في ذات الله عز وجل لإرضاء الله عز وجل أخته الربيع عرفته من صباعه بس عرفته من صباعه كان في علامة مميزة في صباعه في بنانه الصباع يعني فقالت هذه هذا أخي أنس نزلت فيه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه آه أنس بن النضر صدق ما عهد الله عليه لأن أحيان الله لا يرى ما أصنع عاش وحضر الغزوة أدي احنا شفنا عمل إيه فنزلت الآية فيه صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه منهم اللي مات بعد ما وفى بالعهد بتاعه أو منهم من قضى نحبه يعني وفى باللي عليه وطلع راجل في قراره وفي عهده ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا في اللي لسه مستني الساعة اللي يوفي فيها بعهده بالك مين اللي بينتظر يوفي بعهده مع الله أنا وإنت وكل من جه من بعد عهد الصحابة كل من كان بعد عهد الصحابة ينتظر أن تأتيه الساعة ليوفي بعهده مع الله يبقى أنت ادخل رمضان صم صيام مودع وقل لعله آخر رمضان حينئذ ستحرص على اغتنام أيامه ولياليه الأمر الثاني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن احنا ندخل رمضان بالاستغفار بالاستغفار يعني احنا بقينا أربع أيام على رمضان تبدأ تمسك أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله أستغفر الله على طول يابا على طول على طول يا أخي الكريم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعدون له في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من سبعين مرة وفي رواية أكثر من مئة مرة في الجلسة الواحدة أنا وإنت بحاجة إلى كثرة الاستغفار طب ايه السر ان انا الاربع ايام اللي جايين دول املاهم بالاستغفار رايح جاي اه اقول لك ليه انت داخل على رمضان ورمضان ده وقت جمع الحسنات وقت تنزل الرحمات والفيوضات فلازم يكون جسمك مستعد لتلقي الرحمات هديك مثل لو انت في شقة فيها كراكيب وفيها بقى شوية حاجات واقعة وشوية بويا متك- متكسرة مش عارف ايه وانت عايز تسكن فيها بتعمل ايه بتقوم شايل الكراكيب ومدالي بتاع ربابيكيه واللي بيترمي بيترمي في الزبالة بعد ما أخليت الموقع من الكراكيب اللي فيه بتقوم تشوف الحيطة دي عايزة سكينة معجون دي عايزة وش بويا ده عايز مش عارف مسمار ده عايز إيه بتهيئ البيت بعد كده بتجيب العفش الجديد ينفع تجيب العفش الجديد والكراكيب لسه في البيت والمحارة واقعة والابواب مخلعة الناس تقول عليك إيه فأنت محتاج إنك أنت تصنفر نفسك معلش في اللفظة تصنفر يعني ايه؟ انت عارف الراجل بتاع ال- المعجون يجي على الحيطه كده يقعد يصنفر فيها او لما البارومه الصدى يمشي في الحديد علشان يدهنوه بيدهنوا الحديد والصدى عليه لا ما ينفعش هيقع تاني يوم لازم يقعد يصنفر يصنفر لحد ما يجيب اصل الحديده وبعد كده يدهن طب لو الصنفره ما نفعتش وفعلا لان الصدى كتير والبارومه اكلت في الحديد بيجيب صاروخ ويقعد يصنفر الله فانت ايه اللي هيصنفر ذنوبك ايه اللي هيغسل ادرانك ايه اللي هينظف جواك الاستغفار دي بيسموها التخليه قبل التحليه رمضان انت هتحل فيه هتتحلى فيه بالطاعات والرحمات والبركات والخيرات لازم تحضر نفسك لرحمة ربنا سبحانه وتعالى لما تأتيك في رمضان فتأتيك وأنت مغسول من الذنوب اللهم اغسل خطايانا وحط أوزارنا وكفر عنا سيئاتنا وأهلنا لنكون من الخائضين في رحمتك يا رب العالمين فأنت مطلوب أنك تغسل ذنوبك بالاستغفار وبعدين الاستغفار ده عامل زي الماء السخنة انت عارف التوب لما يبقى فيه وساخة محتاج ميه سخنه وصابون بيسالوا بعض الصالحين بيقولوا له ايه شوف شوف الحته الحلوه دي يقولوا له ايه يقولوا له آه، الاستغفار افضل ام الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ولا اقول استغفر الله فقال لهم الاستغفار افضل ليه ليه قال لهم الثوب الوسخ احوج الى الماء الحار الساخن والصابون منه الى الماء البارد يبقى انت الاول اغسل نفسك بالاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا والاستغفار هيشحنك يديك قوة لو إيمانك ضعيف الاستغفار هيرقي إيمانك عندنا في الآية وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم يزيدنا ايه ويزيدكم قوة إلى قوتكم يبقى عليك بالاستغفار قبل دخول رمضان فإنه يحط أوزارك ويغسل ذنوبك ويكفر سيئاتك ويزيدك قوة ويؤهلك للطاعة إيه تاني ذكر الله عز وجل دخلنا من الاستغفار للذكر الله وأنا هستغفر ولا هذكر قبل رمضان الاثنين أنا والله كنت وأنا في الجيش كان معي نقيب ربنا يكرمه ويديله الصحة والعافية إن كان عايش وسمعنا أو يعني كان بيقول إيه وأنا جاي من بلدي كان بلده المنوفية وجاي اسكندرية يقول لي وأنا جاي من بلدي يا عم الشيخ وأنا كنت إمام المسجد في الوحدة اللي أنا فيها يقول لي وأنا جاي من بلدي أعمل نص ساعة استغفار تخلص أعمل نص ساعة ذكر سبحان الله والحمد لله تخلص أعمل نص ساعة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تخلص أعمل الباقي قرآن أو يعني يبدأ بالقرآن يختم بالاستغفار المهم بيوزع وقته وأنا راجع نفس الطريقة يقول يا عم الشيخ صرت لما أركب القطار وما, وما, وما استغفرش أو أذكر الله أو أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ القرآن أحس إن أنا تايه سبحان الله شوف الناس بتوظف نفسها ازاي فانا عايزك تعمل حبه الاستغفار حبه لذكر الله حبه لقراءه القران عشان يدخل رمضان عليك وانت مسخن جاهز وانت مستعد مش لما تيجي اول ليله تبدا لسه تفتح المصحف وتبدا لسه تذكر على ما تبدا تسخن كده وتشد حيلك يجي 10 رمضان ضاعوا منك لا ادخل رمضان وانت جاهز بحيث تستغل رمضان من اول ليله فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان احنا ازاي نتهيأ لدخول رمضان فذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أي ذكر بقى تحبه طب ليه؟ ليه؟ لأن أنت داخل رمضان على صيام وده عايز طاقة عايز قوة أنت داخل رمضان على قيام وده عايز آه، طاقة وقوة أيضا داخل على قراءة قرآن داخل على أنك تغض بصرك وتكف سمعك عن الحرام وتمسك لسانك عما يغضب الله و- يعني أنت داخل في معركة في معركة فعلا مع ايه مع الشيطان الله ما انت قلت لي الشيطان بيتحبس بس في شوية ص- شياطين صغيرة بيلعبوا بالناس بلاش خليهم كلهم محبوسين نفسك الأمارة بالسوء هتلعب بيك شمال ويمين المتبرجات اللي في الطريق نسأل الله أن يهديهن في رمضان وأن يلتزمن على الأقل في رمضان حتى يحفظوا صيام الناس هتبص على دي وعلى ديا انت محتاج ده انت في حرب الدنيا ال... كل العوامل السيئة اللي ممكن تغريك وتوقعك فيما يغضب الله يبقى انت داخل في معركة ايه اللي يثبتك في المعركة ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فئة لما تقابلوا فئة أما تلقون فئة يعني جهة مقابلة ليكم عدو ليكم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يبقى أنت لازم تستعد بسلاح ذكر الله قبل دخول رمضان عشان تروض نفسك عشان تذل نفسك عشان تكسر حدة الشهوة فيها عشان عينك ولسانك يبقوا تشبعوا بذكر الله ما يبصوش للحرام وغير كده خد بقى الهدية من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيوصف لنا بقى الوصفة اللي الصيام شق عليه والقيام شق عليه والصدقة شق عليه اللي عنده مشقات في الكلام ده كله يعمل ايه ي- يكثر من ذكر الله الصيام صعب عليك أكثر من ذكر الله الصلاة شديدة عليك أكثر من ذكر الله الصدقة آه جامدة قوي عليك أكثر من ذكر الله صلة الرحم ومسامحة الناس صعب عليك أكثر من ذكر الله قيام الليل والتهجد صعب عليك أكثر من ذكر الله قراءة القرآن تيجي بعد نص ساعة تتاوب وعايز تقفل المصحف وتقيل إنك تكمل أكثر من ذكر الله الله إزاي كل حاجة أكثر من ذكر الله آه نعم صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني رجل قد كبرت سني يعني أنا بعدش عندي مؤهلات إن أنا أكون يعني أشيل الطاعة كلها إني رجل, إني رجل قد كبرت سني فمرني بشيء أتشبث به وإن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به يعني أنا يا رسول الله شرائع الإسلام اللي هي الصلاة والصوم و- وأعمال الإسلام الشرائع يعني أعمال الإسلام كثرت علي يعني تقيلة بحكم السن وأنا راجل محتاج أواصل لآخر لحظة عشان يجيني الموت وأنا راجل مصر على الطاعة ما تعللش ولا أصل أنا كنت تعبان آه يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ويخفف عن المريض بس الراجل صعبان عليه فقال له يا رسول الله قول لي حاجة تنعشني قول لي حاجة تبث فيا الطاقة مع كبر سني أنا عايز أحافظ على شرائع الإسلام وبحكم السن بقت تقيلة عليا بحكم السن محتاج حاجة كده تديني زي الفيتامين يعني معلش معلش في الكلمة ت- تقويني فقال, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني إيه رطبا يعني لسانك مبلول بالذكر على طول ما بينقطعش زي اللعاب في فمك كده على طول شغال ده في حديث تاني حلو جميل كده والله شوف بقى سيدنا عبد عبد الله بن عباس بيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وركز معايا في الألفاظ كويس من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر من ذكر الله شايف الكلام الموزون من شوف سيدنا النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم من عجز منكم عن الليل أن يكابده يعني إيه يكابده المكابدة والكبد هو المشقة والتعب وقيام الليل في كبد برضه في مشقة قيام الليل في مشقة خاصة في أيام الحر أو خاصة في أيام البرد أو خاصة وأنت تعبان طول النهار وعايز تقوم الليل وتصلي تراويح وتهجد وما شابه ذلك فأنت عجزان أو تقيل عليك أو تتكاسل أو تقول هصلي في البيت ومش نازل أصلا أنا تعبان على طول الحق نفسك بدواء الذكر خد شربة ذكر سبحان الله والحمد لله ولا خد جرعة ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هتلاقي نفسك جاري على المسجد اه والله جرب كده العلاج النبوي ده مش جرب خده بالشفا إن شاء الله من عجز منكم عن الليل أن يكابده يعمل إيه؟ فليكثر من ذكر الله وبخل بالمال أن ينفقه صعب عليك تطلع فلوس للمحتاجين لينفق ذو سعة من سعته انت صعب عليك انك تطلع يعني انت معاك تطلع 100 ورحت مطلع 50 ليه اصل 50 التانية لا كفايه 50 يا راجل ده رمضان ده في الحديث الصدقه في رمضان افضل من غير رمضان افضل الصدقه في رمضان ده غير الزكاه انا بتكلم عن الصدقه التطوعيه الزكاه الواحد اهو بيطلعها غصب عنه لو ما طلعهاش باختياره انما الصدقه التطوعيه دي محتاجه رجاله عندهم ايمان قوي فأنا بقول لك لو لقيت إخراج الفلوس اللي أنت تقدر تطلعها للفقراء والمساكين خاصة الأقرباء المحتاجين صعب عليك تديهم وتوسع عليهم رغم أنه معاك وتيجي تمد إيدك تلاقي الشيطان, الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء قاعدين يقول لك أصل محتاج للبيت كذا أصل مش عارف إيه قول إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تلاقي إيدك بتدخل بسهولة في جيبك وتطلع اللي فيه النصيب من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده العدو اللي هو مقابلة العدو بالسلاح أو إن الواحد جبن عن العدو أن يجاهده يعني مش قادر ين- ينكر المنكر شايف المنكر ومش قادر يتكلم طب انت عايز تتكلم اذكر الله هيديك شجاعة ما هو قلبك حل فيه الجب مش قادر تقول للمنكر ده منكر وحرام كده يا جماعة أو عيب كده يا جماعة أو غلط كده يا جماعة لسانك اتعقد وقلبك مهت... بيهتز ويرتجف من الجبن إيه اللي يقويك ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لو ذكرت الله يحصل عندك طمأنينة وسكينة وثبات ورباط الجأش تقوم تتشجع وتنكر المنكر بس بآدابه طبعا بالمعروف ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبعدين يا سيدي انت رمضان هتسيب فيه الأكل والشرب والأكل والشرب ممكن مع قلته انت تضعف شوية ذكر الله يعوض الضعف ده ازاي؟ ده مش أكل ده أفضل من الأكل السيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها ذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما تشتغل في البيت تعجن وتخبز وتطبخ وإيديها بربقت انتفخت فيها الحاجات اللي بتطلع في الايد دي من الطحن والعجن وال- والكنس والطبخ والغسل فراحت تقول لما اروح لابويا صلى الله عليه وسلم اساله يديني خادم من اللي بيجوا زي ما بيدي للناس سيدنا النبي بيدي للناس فانا بنته يديني خادم فما لقيتش النبي عليه الصلاه والسلام فرجعت حجرتها جه النبي عليه الصلاة والسلام دخل على السيدة عائشة قالت له فاطمة كانت هنا وكانت عايزة خادم بس هي حصل عندها حياة فرجعت تاني استحيت تقول لأبيها عليه الصلاة والسلام إن أنا عايزة خادم تخدمني في البيت وتشيل عني حمل البيت أو تساعدني في حمل البيت فراح النبي عليه الصلاة والسلام شوف الأب بقى مع البنت وراح على السيدة فاطمة وسيدنا علي كانوا الاثنين نايمين على السرير بتاعهم والسرير على الأرض يعني كده ما تفكرش إن هو سرير بأربع رجول فدخل معاهم بينهم في اللحاف بقى السيدة فاطمة كده يمين وسيدنا علي شمال مثلا يعني دخل بينهم وقال لهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أويتما إلى مضجعكما لما تيجوا تناموا فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمداه ثلاثا وثلاثين وكبراه أربعا وثلاثين سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثين الحمد لله الحمد لله ثلاثة وثلاثين الله أكبر الله أكبر أربعة وثلاثين يبقوا كام مية فهو خير لكما من خادم يعني يا فاطمة لو قلت الذكر ده سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 مرة قبل ما تنامي تصبحي تاني يوم فيكي قوة الخادمة يبقى أنت فيكي قوتك وقوة الخادمة اللي كانت هتجيلك وأي واحد يعمل كده يحس بالبركة وعايزك تعيش معاها وتتذوقها وتتحقق منها ووالله هي مجربة بإذن الله فأنا بقول لك شهر شعبان اختمه بذكر الله أهو باقي لك أربع أيام عشان تدخل رمضان وأنت عندك طاقة تقدر تواجه بيها الجوع ومشقة القيام وعناء العمل اللي انت هتقوم بيه في نهار رمضان مع شدة الحر مثلا والحر برضه مازال موجود فربنا يعينك ببركة ذكر الله عز وجل أكثر من الاستغفار لتغسل خطاياك وتهيئ نفسك فتدخل نظيفا طاهرا في رمضان ادخل رمضان مودعا ايه تاني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهن يعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تصفية القلوب يا جماعة اوعى تدخل رمضان وقلبك فيه غل أو حقد أو حسد أو غش أو ضغينة أو بغضاء اوعى تدخل رمضان وانت مخاصم أبوك وأمك أو أختك أو أرحامك أو جيرانك اوعى إياك أخي الحبيب اصحى نفسك الأمارة بالسوء لو دعيتك إلى الإصرار على القطيعة ورمضان جاي قل لها لا أيتها النفس الخبيثة رضوان ربي عندي أعظم رحمة ربي عندي أغلى آه ما هو ساعات الواحد يصر على القطيعة لأنه عايز ينتقم يقول ازاي انا مش عارف اعمل ايه وأنا معتز بنفسه لا يا ابني لما رحمة ربنا سبحانه وتعالى يجي الموسم بتاعها اوعى تعرض نفسك لانك تخسر في موسم الرحمة ده ده الخسران المبين ربنا يعافيني واياك اسمع كده تدخل رمضان وانت مصف قلبك من كل حقد حتى لو بالسلام ارفع التليفون كل البيوت فيها تليفونات وموبايلات دلوقتي السلام عليكم ايوه يا عمي اللي انت قاطعه بقالك سنين مثلا كل عام وانت بخير رمضان كريم علينا وعليك رمضان مبارك ان شاء الله نفطر في يوم سوا اهو عمك هيبص في التليفون معقوله ده ابن اخويا اه إيه يا ابني ايه اللي حصل يا عم انا فقت رمضان ده احتمال يكون اخر رمضان في عمري يا عم حتى لو انا اللي مظلوم انا يا عمي اللي حاجي لحد عندك والله العظيم ده انت كده كسبت رضوان ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم ده انت كده خير عند الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث من هجر أخاه المسلم فوق ثلاث فقد فجر يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الحق الحق الحق الحقي الحقي الحقي اللي مقاطعك ابدأ انت بسرعة قبل ما يسبقك ليه؟ عشان تاخد شهادة خير الناس عند الله عز وجل في رمضان بعد الاتصال نواصل اللقاء السلام عليكم ورحمة الله الأخت هدى السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته ممكن اتفضل.
آه، اتفضلي نرجو اه، ارفعي الصوت شوية الله يكرمك ممكن أسأل حضرتك بس آه، يعني هو شهر رمضان كريم آه، جاي علينا بإذن الله و وربنا يعني يتقبل مننا بإذن الله بس أنا عايزة أسأل سؤال خارج عن الموضوع يعني خيرا فإذا ما كانش هينفع البرنامج ممكن أي حد يديني الرقم الشخصي بتاع حضرتك خيرا يعني إذا كان السؤال طويل ممكن تاخد الرقم من الكنترول إن شاء الله الأخ فارس اتفضل طيب انقطع الاتصال توكلنا على الله خلاص توكلنا على الله هناخد بس تصفية القلوب سريعا ادخل رمضان مصف قلبك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس يا رسول الله فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان اسمع الكلام الموزون كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان عرفناه يا رسول الله لا بيكذب ولا بينم ولا بيغتاب ولا كده فما مخموم القلب قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد واللي مصر على القطيعة هيتحرم بركة رمضان اللي بيصر على القطيعة والتعادي هيتحرم بركة رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم الذنبين دول ربنا يعجل لصاحبهم في الدنيا العقوبة وياخدوا العقوبة في الآخرة البغي يعني تجاوز الحد الظلم الشديد وقطيعة الرحم ومن عقوبات قطيعة الرحم والظلم إن الواحد يدخل رمضان ويخسره ولا يوفق فيه للصيام ولا يوفق فيه للطاعة ده مش كده وبس يدخل رمضان أول ليلة وربنا يقبل التائبين اقبلنا يا رب العالمين وربنا يستجيب للداعين استجب لنا يا أرحم الراحمين يجي اللي مقاطع الناس واللي مقاطع رحمه واللي ظالم يجي يدعي أو يخلص بقى الصيام ويجي يدعي تطلع صحيفته يقول الله عز وجل للملائكة أنظروا هذا حتى يصطلح مع إخوانه لا الورق ده الصحيفة دي تركن على جنب الصحيفة دي ما ما- لا ينظر فيها حتى يصطلح فعمل كل واحد مرهون بأن يصفي قلبه مع الناس أيها الإخوة الأحبة ينبغي أن نستعد لرمضان ومن أعظم ما نستعد به أيضا الدعاء عليك بالكنز النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الدينار والدرهم الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات لما تلاقوا الناس مكبوبين على الدنيا وبيحوشوا فلوس ودولارات وريالات وجنيهات ومش عارف ايه انتم امسكوا في الكلمات ده اهي هتنجيكم من الفتن قول يا رسول الله قول يا حبيب الله إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اكنزوهم يا اخوانا احفظوهم خاصة قبل رمضان عشان ندخل رمضان في ثبات ايه هو الكنز النبوي بقى اللي سيدنا النبي بيقول اكنزوه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك لما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب ادعي بالدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ادعي بالدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي يدعي به في الصلاة قال له يا محمد إذا صليت فقل دعوة سيدنا النبي اهي وسيدنا النبي قال ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ايه هي بقى اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك عموما استقبالك لرمضان ينبغي أن يكون بوداعه بكثرة الاستغفار بالدعاء بالصدقة بقراءة القرآن بذكر الله عز وجل واحذر لصوص رمضان أحذركم لصوص رمضان في ناس بتسرق رمضان منكم يا جماعة ومن أولادكم احذروا اللصوص في رمضان مش اللي بيسرقوا الغسيل ولا بيسرقوا الذهب ولا كذا اللي بيسرقوا قلوبكم اللي بيسرقوا دينكم احذروهم بتوع التمثيليات والأفلام والمسرحيات اللي فيها شهوات وعربدة في رمضان هؤلاء لصوص رمضان والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما اللهم وفقنا يا رب العالمين لاستقبال رمضان بالوجه الذي يرضيك عنا وعلى النحو الذي يقربنا منك يا أرحم الراحمين حديثنا في هذا اللقاء يظهر أمامكم على الشاشة نقرأه وقد اخترت الحديث الذي فيه تصفية للقلوب احفظوه ويريد كل واحد بينه وبين واحد قطيعة يقرأ الحديث ده كويس ويحاول يحظى بثوابه قبل دخول رمضان ليتأهل لرحمة الله روى ابن ماجه والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد وزاد ابن عساكر في روايته قالوا فمن يليه يا رسول الله من اللي بعد ده مخموم القلب يعني اللي بينظف قلبه خم يعني نظفه ابن عساكر بيقول قالوا فمن يليه يا رسول الله أصل اللي فاتت دي كبيرة قوي عايزة رجالة التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد عايزة رجالة فقالوا نشوف الدرجة اللي بعدها يمكن تكون أخف شوية قالوا فمن يليه يا رسول الله قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة يعني إيه يشنأ الدنيا يشنأ الدنيا يعني يكرهها م- مش يكرهها يعني يسيب الدنيا وما ياخدهاش يعني يش يكره الدنيا التي تق... تبعده عن الله كل دنيا تبعدك عن الطاعة أنت بتكرهها الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة قالوا فمن يليه يا رسول الله قال مؤمن في خلق حسن مطلوب ان احنا ننفذ الحديث ده نسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا على من استمع إليه أو أعد له أو ساهم في إخراجه وعلى كل إخواننا المسلمين جميعا وختاما إني داع دعاء فأمنه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يتأهلون لرمضان بصنوف العبادات والطاعات التي تقربنا إليك يا رب العالمين اللهم واجعلنا أهلا لرحمتك في رمضان اللهم ارزقنا فيه فضل وثواب وبركة ليلة القدر يا رب العالمين اللهم أعنا في شهر رمضان على الصيام والقيام وبلغنا رمضان في خير وصحة وعافية وارفع صحائفنا إليك في شعبان وقد رضيت عنا وقد رضيت عنا ورضينا عنك يا رب العالمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اشفي أخي واشفي إخواننا المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس كرب المكروبين وأن تقضي الدين عن المدينين اللهم إنا نسألك أن تؤهلنا لرحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تعمنا برحمتك التي وسعت كل شيء آمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته